قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
بنور رب العالمين قلوبهم زادت تقى ورسولنا المختار كان إمامهم في القدس في القدس صلى الأنبياء جميعهم هم للطغاة الظالمين ببغيهم مصابيح الهدى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبابنا إخواننا وأخواتنا في الله تبارك وتعالى في كل مكان من أرض الله مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مصابيح الهدى ومع خير مصابيح الهدى أنبياء الله عز وجل واليوم مع رجل قال الله عز وجل عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم إنه سيدنا إبراهيم أمة في رجل مع أخوينا الحبيبين نعيش مع هذه الشخصية الفذة نبي الله إبراهيم مع فضيلة الشيخ والأخ الحبيب الأستاذ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل ومع أخي الحبيب الشفيق الأستاذ سعيد توفيق بركات فأهلا بكما وأسأل الله أن يلهمنا الحكمة وفصل الخطاب سيدنا إبراهيم لي معه معايشة دامت سنين طويلة أكثر من خمسة عشر عاما بدأت عندي وأنا أصلي يوما وأفكر في التشهد لماذا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ثم نكرر وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد نحن أمام نبي رسول يدخل في حياتنا كلها أدخل من أي نبي من أنبياء الله عز وجل بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه سيدنا إبراهيم فجلست أفكر ومنهجي أن قضية إذا ألحت على خاطري أن أقوم بختمة قرآن خاصة أبحث عن هذا الشخص أو هذه القضية في القرآن كله أقرأ لكن الموضوع الأصلي هو هذا فقمت بختمة كاملة عن سيدنا إبراهيم ووجدت أن هناك 69 موضعا في القرآن عن سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو حضور منقطع النظير في القرآن الكريم والتناول فيه عجب ثم بعد أن أخذت جميع المواضع في القرآن الكريم هداني الله إلى أن نقطة التميز الأولى في سيدنا إبراهيم هو اكتمال حلقات الالتزام السبعة كما سميتها ووضعتها في هذا الكتاب وتحت الطابع سيدنا إبراهيم أمة في رجل آه إن في حلقات سبعة متكاملة في حياة سيدنا إبراهيم رقم واحد علاقته بالله عز وجل رقم اثنين علاقته بأبيه وإن كان كافرا رقم ثلاثة علاقته بزوجته أو بزوجتيه رقم أربعة علاقته بأولاده رقم خمسة علاقته بمجتمعه رقم ستة علاقته بالنظام السياسي في زمانه رقم سبعة وهي خطيرة جدا علاقته بالتخطيط المستقبلي ووضع بذور لإصلاح العالم في المستقبل وليس فقط في زمانه في علاقته بربه سبحانه وتعالى وده المحور الرئيسي وده حجر الزاوية ان سيدنا إبراهيم الله تبارك وتعالى ابتلاه كما يقول ابن عباس ثلاثين ابتلاء وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات مش تقبل وكان عنده قبول حسن فأتمهن أتت على أحسن مستوى من الكمال فسيدنا إبراهيم يبتلى ان نشأ في مجتمع في تخصص في الشرك يعني سيدنا نوح كان عنده ناس بيعبدوا الأصنام عاد و... يعني ود ويغوث ويعوق ونصر بس دي كلها تحت دائرة أصنام إنما أصبح فيه تخصص شركي ناس بتعبد الكواكب الشمس والقمر والنجوم ودول الطائفة بتكفر الناس اللي بيعبدوا الأصنام الحجرية والخشبية وأبوه كان قائم على هذه المسألة وجاهت والده آزر إن هو ال- المسؤول عن هذه المسألة وناس بتعبد الحكام ال ال الأشخاص الأفراد يعني أنا أحيي وأميت النمروذ إذا الشرك صار له تخصص فلازم يواجه الثلاثة ومنهم أبوه يعني يعني المواجهة هنا وده نقطة خطورة كبيرة جدا وبعدين مع زوجته الأولى لما يهرب بعد ما طرد من والده هو بدأ في العراق ودخل على الشام وفي كل حتة بيعمل عملة كبيرة جدا وفيها إبداع يعني هو لما جه يقاوم الشرك في العبادات ال- ال- للكواكب عمل فكرة إبداعية جديدة هذا ربي هذا ربي و- و- وجرهم إلى ال- الحوار بطريقة يعني رائعة جدا وجديدة ملهاش سبق لما جه يتعامل مع الاصنام اللي ابوه بيعبدها بيدع- برضه عملها بطريقه جديده مش موجوده عند الانبياء السابقين وفيها سبق لما جه يتعامل مع النمروذ عملها برضه بطريقه جديده قال له طب انت احي واميت ائتي بالشمس من المشرق ان الله ياتي بالشمس من المشرق فياتي بها من المغرب لما هرب من الجو ده تعرض لابتلاء قاسي جدا ان لما راح مصر النظام المصري بسرعة المخابرات وصلت بسرعة فوق عارفين ان الحاكم في هذا الوقت راجل يعني من يعني عنده تحلل في قضية النساء امرأة جميلة دخلت لرجل قال لك دي عايزها هاتوها لي من تحت الارض دي ما تبقاش معاه ولا يوم لكن كان باقي حتة بيحترموها معرفش دلوقتي بيحترمهاش احيانا ان دي زوجة يبقى يعني ممكن نخطفها من نقتل زوجها وناخدها انما اخوها لا فاخذت ساره رغما عنه وقال لها تقول ان انا اخوك وهو اخوه في ال- في الانسانيه واخوه في الاسلام وليس في مصر كلها رجل على دين الله غيري انا وانت والحديث في الصحيحين يوم يبتلى هذا الابتلاء ثم تنجو بالربانيه وبعدين ابنه زوجته الثاني ال- زوجته الثانيه يروح يسيبها في مكان ويبتلى في ولده اسماعيل ان يذبحه وتبقى قصه تانية وبعدين بعد عمر طويل زوجته تبشر في وقت يعني محاوله اهلاك قوم لوط ويبتلى في هذا الوقت ان قوم لوط سيهلكوا ابتلاءات متعدده وكثيره ومع قوم فتح بيته يعني ما بي يعني ال- ال- لما جت الملائكه وهو دول مف- مفكرهم ضيفان يعني له حضور واكرام للمجتمع بتاعه كل هذا الامر لا يشغله ابدا عن الوضع السياسي نروح يناظر النمروذ انما ده كله لم يمنعه على مستوى الزمان والمكان يتنقل من العراق الى الشام الى مصر الى الحجاز ومرات عديده مش مره واحده يتفقد ابنه مرة ويروح يقول له غير عتبة بابك يسيب له رسالة المرة الثانية ثبت عتبة بابك هيروح يعني مرات عديدة وتاجر شاطر في الوقت نفسه وبيكسب كويس وبيتحرك حركة وإيدة رغم عدم سرعة المواصلات كما يوجد في زماننا الآن إنما يفكر المستقبل في حاجتين الحاجة الأولانية هو سماكم المسلمين الحاجة الثانية ربنا وابعث فيهم رسولا منهم صلاح العالم يبدأ بإيه؟ برجل لا بفلوس ولا بخطة الرجل يعمل الخطة والرجل يجيب الفلوس بداية الإصلاح يعني عنصر الإصلاح في أي دولة لازم تهتم بالبني ادمين بالانسان لما يهان الانسان في دوله تعرف ان دي داخله في منطقه تدمير لما يكرم دي داخله في منطقه تعمير ده اللي عمله سيدنا ابراهيم واسسه فوق هذا كله العالم كله الاسلامي عايش ببركه دعاء سيدنا ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا العالم كله بيشتاق يحج واذن في الناس بالحج الله احنا قدام شخصيه يا شيخ حازم ويا اخ سعيد فريدة جدا داخلة في حياتنا في اليوم عشرات المرات في النقير والقطبير من أصغر شيء إلى الجانب السياسي والتخطيط المستقبلي ده سيدنا إبراهيم عليه السلام في الإطار العام ما شاء الله ده يعني ربنا يحفظك ويجزيك خير الجزاء يا رب العالمين خليل الرحمن الله يرضى عليك طبعا سيدنا ابراهيم آه، خليل خ...
الله اه الكلمه يا شيخ قالها يعني خليل الله اه خليل الرحمن يعني الوقوف بالنسبه لي عند سيدنا ابراهيم انه يعني زي ما تفضل فضيله الدكتور واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن كلمه الاتمام وقفت عندها شويه انه سيدنا ابراهيم يعني لم ينفذ ولم يطبق بل اتم تذكرني باقم الصلاه مش ادي الصلاه فهو استحق أن يكون خليل الرحمن وكمان يعني حضرتك في السرد السريع بكمل معاك النار انت يعني أنا ما رضيتش أقف في محطات عشان يعني اختصار آه الحقيقة لأن النار- أنا الحقيقة- محرج يعني في حديث رواه البخاري أن دعوة إبراهيم عليه السلام في النار حسبنا الله ونعم الوكيل وهي قضية من القضايا الكبرى اللي أنا أحب دايما أقف فيها مع سيدنا إبراهيم من من الأنبياء أوذي بهذه الطريقة لا أحد استحق بها أن يكون أبو الأنبياء وخليل الرحمن واستحق هذه المكانة اللي حضرتك تفضلت أنه موجود في حياتنا لأنه شخص بهذه المنزلة عند الله عز وجل ثم يتركه الله عز وجل حتى يقذف في النار مش التجربة انه يروح لغاية النار فربنا يهلك النمرود ويمحق النار ويهلك عاد وبصيحة برجفة بظلة ده بسيطة لا المرة دي الوضع مختلف احنا مع نبي عليه السلام جديد لأول مرة في قصص الأنبياء ونحن نتناوله البلاء والصبر على البلاء وتحمل المعاناة وعلاج المعاناة بالدعاء والتوكل والركون إلى الله واستجابة الله وينجي هذا النبي يعني دي وقفة هامة جدا في حياة سيدنا إبراهيم إنه ربنا يقول للنار كوني بردا وكما قال المفسرون لو قال كوني بردا لتجمد إنما أردف وقال وسلاما
يعني يعني هم حتتين البرد ده الجو اللي حواليه انما السلام ده الامن الداخلي الأمن الداخلي يعني ممكن يكون الدنيا منعنشه والدنيا هاديه وال- والتكييف شغال بس جوه فيه رعب نعم جوه مرعوب انما ربنا امنه من جوه وحفظه من بره لذلك يعني والنار دي تحرق بس القيد انما حتى ملابسه يعني ربنا بيقول لهم ده لسه فيها خاصيه الاحراق بدليل انها حرقت الايه؟
القيد القيود اللي هم عملوها ورموه في المنجنيق انما النار تفقد كل خواصها كما فقدت السكين خاصيه القطع يعني مرتين قوانين الاشياء الطبيعيه بتقف مع سيدنا ابراهيم لذلك يعني مرة النار والمرة الثانية إيه؟
سكينه سكينة.
وحطها بشد ما تقطعش يعني آه، خلاص ربنا وقف وتله الى الجبين اذا يعني اشعر ان قصه سيدنا ابراهيم تحتاج الى حلقات ليست حلقه ولا اتنين بجد يعني نعم.
لان كل وقفه ممكن تاخد حلقه هذه الوقفه تذكرني بالصبر على البلاء يعني يتجمع اهل الباطل كما تجمعوا مع كل نبي مر مع هود عليه السلام مع صالح شافوا الناقه مبصره بعينيهم دليل مفيش فايده شعيب كله كده فمع ابراهيم ما كانوا الا بقى ايه كل نبي يقولوا له لنخرجنك اخرج لنرجمنك هنضربك زي ما الشيخ حازم بيقول هنا لا هنحرقك وفعلا كل نبي كان ربنا سبحانه وتعالى قبل ال... ال... الإقباء... الإقدام على تنفيذ العقوبة أو ال... ال...
القتل أو- البطش تأتي إيه خلاص سيدنا لوط خلاص الصبح ما تخافش يلا أخرج ونهلك القرية آه، سيدنا شعيب في اللحظة الحاسمة يخرج وينجو إنما سيدنا إبراهيم لا يدخل المحنة يلقى في النار النار تحرق ال- القيود تكون بردا وسلاما يقول حسبي الله ونعم الوكيل ينجو من هذه المحنة لذلك يقول الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم ونغرب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه وإنه في الآخرة لمن الصالحين ليه بقى اصطفاء ليه حيثية الحكم ده ليه مم.
إذ قال له ربه أسلم يا قال سلام.
أسلم قال أسلمت لرب رب العالمين.
العالمين ما عادش عندي نتوءات مم.
ليا بتاعتي أنا مفوض حياتي كلها لله يا سلام.
إذا شيخنا هذه هي اللمحة الأولى عشان حضرتك عايز تبروز برواز صغير إنه سيدنا إبراهيم مختلف عن باقي الأنبياء أنه بدأ بدأنا مع الأنبياء نتعرض للمحن وندخل في المحن وينجينا الله عز وجل منها هذا عهد الدعاء الآن نفس القصة بس دي نار و- ودي ممكن يكون سجن ممكن يكون قتل ممكن يكون شنق ممكن يكون وهكذا في كل العصور يعني
اتفضل يا هو أخويا.
هو لا شك يرضى عليك.
انه ان سيدنا ابراهيم عليه السلام شيء لافت للنظر انه فيصل بين ما سبقه وما لحقه في عده امور كثيره نعم يعني الأمم التي ذكرها القرآن من الأمم التي عاشت أسبق من سيدنا إبراهيم كانت إذا كفرت وأعرضت أهلكها الله إهلاكا عاما مساحة
مطر حجارة صيحة آه، صاعقة ظلة تخلص شعا... قوم هود قوم نوح قوم صالح قوم شعيب قوم آه، لوط لأنه شعيب ولوط ع- معايشين كل ده انتهى بمجيء رسالة إبراهيم عليه السلام توقفت تماما مسألة الإهلاك العام خلاص انتقلت البشرية إلى مرحلة تالية هذه المرحلة التالية مرحلة المعالجة البشرية معالجة البشر معالجة تربوية للبشر أنه لن تنتهي التجربة البشرية بإ- بإهلاك الكافرين وإنما هيفضلوا عايشين المسلمين والكافرين يفضل اليهود لغاية يوم القيامة هيفضلوا النصارى لغاية يوم القيامة هيفضلوا المسلمين لغاية يوم القيامة خلاص اللهم الإهلاكات السابقة كانت مرحلة من النضج البشري أقل الآن نضج البشر بقى في معالجة أمة انحرفت ماليا وعولجت وأهلكت أمة انحرفت أخلاقيا وعولجت وأهلكت أمة انحرفت في أهداف حضارياً.
الحياة حضاريا وأهد... خلاص عملنا تجارب ولذلك بدأ النبيون يقولون أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو وما قوم لوط وما قوم لوط منكم منكم بعيد.
بعيد, بقت في تجارب بشرية نعم.
لما جاء إبراهيم ل- تحول الأمر قدرا من قدر الله عز وجل فكان إبراهيم إذا صاحب الدعوة التي أقول إن الله عز وجل يعني استخدمها يجعلها تخدم ما تطور الحياة البشرية من مرحلة إلى مرحلة ده نمرة واحد نمرة اتنين أن سيدنا إبراهيم فعلا كما تفضلت حضرتك الأنبياء قبله كانوا يهددون أيوة لكن هو نفذ التهديد في حقه نعم قبله لنرجمنك قبله لنخرجنك قبله لنقتلنك قبله لتكونن من المخرجين إنما سيدنا إبراهيم أوقع به ولذلك كلمة أنه خليل الله أو خليل الرحمن واتخذ الله إبراهيم خليلا لم تجعله هذا الشيخ اللي عنده عمة وقاعد كده والناس تيجي تقبل رأسه بل عومل ب- بال- بالإلقاء في النار الأمر الثاني انه اذا كان الانبياء قبله كانوا ي- ي- في اممهم معروفين انما سيدنا ابراهيم اشار اليه القران في دعواته احيانا اشارات تقول لك انه هو بدا بدون راس المال العائلي سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فتى يعني في واد كده هناك بيقول كذا تحت ال 20 سنه آه يعني ولد صغير الله ولد صغير سمع في المجتمع يزلزل أركان عبادة الأصنام حتى مش معروف هو مين ما بيقولوش ابن مين يزلزله بتطلع من الشيخ حازم بس الدنيا طربان الترابيزه اتهزت ايوه طبعا يزلزله على كل حال أرجو من أهل المغرب والإمارات أن يكونوا قد شعروا بهذه بالهزه من أهل من ال... من الخليج الايه الثائري سيدنا ابراهيم المحيط يزلزل وهو فتى اركان المجتمع نعم, نعم يزلزل في ال- يعني اركان المجتمع في عبادة وهو الأصنام.
فتى صغير وحتى لما ذهب ليع... ل- ل- الى عبده الكواكب والشمس والقمر دخل في زمرتهم دون ان يلفت النظر سبحان الله وهذه مسألة أن إبراهيم تتبع كما تفضلت حضرتك بحق جزاك الله خيرا تتبع أنواع العقائد الفاسدة فقذف الله به عبادة الأصنام وقذف الله به عبادة الإنسان وقذف الله به عبادة الكواكب وقذف الله به كل عبادة من العبادات القائمة الملمح ال- أيضا الذي يشعرك بأنه فيصل حركة إبراهيم احنا عندنا ده أنذر قومه بالأحقاف ده أنذ- ده كان في ثمود ده كان في عاد ده كان إنما سيدنا إبراهيم تشعر فيه بملمح الترحال الدائم نعم.
وقال إني مهاجر إلى ربي على الراجح من أقوال المفسرين أن قائلها هو إبراهيم وليس لوطا فإذا ملمح الترحال الدائم لدرجة أنه راح العراق راح الشام راح مصر راح الجزيرة العربية يعني تحرك في عاصمة الرسالات والنبوات ثم تأتي إلى الملمح التالي الذي يشعرك أنه فيصل أنه ما من نبي أو رسول بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم نعم.
خلاص ولذلك قيل أبو الأنبياء الله مين من هذا مين ده اللي خليل الرحمن وأبو الأنبياء وتحرك في كل البلاد ثم الملمح الخطير أيضا جدا في رسالته أن الله أعطاه صحفا وأنا كان يعجبني جدا وإن كنت لن أتكلم في هذه ال- في هذا الأمر لأنه واسع الفارق بين الكتاب والصحف يعني الله أنزل التوراة أنزل الإنجيل إنما صحف إبراهيم وصحف إبراهيم موسى وحتى صحف شيث ابن آدم التي الذي هو أول نبي بعد آدم من حفيده أو شيء من هذا القبيل صحف وهذا معناه أن كل صحيفة منها تعالج قضية من قضايا يعني مثلا سيدنا موسى سيدنا موسى أرسل إلى بني إسرائيل لكن كمان أرسل إلى فرعون وملئه دي فئة ودي فئة فكان لابد من صحيفة تخص كل فئة نعم.
منهم فإبراهيم عالج الله عز وجل به هذا ثم من العجيب عندما أشعر بفيصلية إبراهيم عليه السلام أن محمدا صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن يتبع ملة إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم طيب ده محمد عليه الصلاة والسلام هو أعلى قدرا من كل الأنبياء لكن أن تكون الملة الإبراهيمية التي أوجدها في الأرض جهاد إبراهيم هي الملة التي حتى الآن نقول وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم أو نقولها بغير لفظ سيدنا طبعا وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إذا هذا كله يلفت النظر إلى أننا إنما نتناول قضية كبيرة جدا في التاريخ البشري يعني سيدنا إبراهيم ليس رسالة وإنما هي نقطة فيصلية في التاريخ البشري كيف كان هذا؟ هذا هو ما يعني أعتقد أن المدارسة آه، ت- تنبته وتخرجه إن شاء هو يا الله شيخنا برضو الحقيقه اتفضل يا دكتور سيدنا ابراهيم يعني انا افتكرت سيدنا نوح مع ابن هنا سيدنا ابراهيم مع اب
نعم يعني نفس المعاناه النبويه نعم آه، بس ربنا جهة أخرى جهة من أخرى.
جهات القرابة آه الله يريد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد لنا أن الأب والابن والزوجة التلاتة عدوا علينا لن ينفعونا شيء خالص إلا إذا كانوا مؤمنين وصالحين وإحنا مربينهم كويس أو هم مربينا كويس فهذا الابن وهذه الزوجة تخون سيدنا نوح وسيدنا لوط وهذا الابن لا يكون مع سيدنا نوح ولا يركب في السفينة ويعصي وهذا الأب يتمنى سيدنا إبراهيم أن يكون مؤمنا ويدعو ويريد ويوم القيامة بس تعجب حضرتك تعجب جدا انه في سيدنا ابراهيم صحيح ضرب الله العلاقة بينه وبين الأب الكافر لكن أيضا جعله في العلاقة بينه وبين الابن الابن لسه يذبح كنت و...
أقول، نعم.
آه نعم. سيدنا ومع إسماعيل.
الزوجة نعم.
يقول له روح ارميها في كنت الصحراء لسه هك- اه فرح انا اسف إيه ده؟
لا، ربنا لكن يكرمك.
انا يعني أنا قصدت كنت أن عايز أقول أقول- ان العلائق عند ابراهيم ايضا الله تعالى كانه جمع في كنت لسه أقول خصيرة إن كلمة أمة ايوه كأن سيدنا إبراهيم جمع كل ما حدث في الشيء ونقيضه الله.
عنده الأب الغير مؤمن واللي نفسه يبقى مؤمن وأول ما ربنا قال له لا ده مش مؤمن خلاص وعنده الابن اللي بيقول له تعالى أذبحك حاضر ويوطي ويستسلم وعنده الزوجة اللي يقول لها أنت أختي روحي مع الملك وإن شاء الله ربنا هينجيكي ومفيش على الأرض إلا أنا وأنت موقف صعب جدا.
وتسيبه وهو يرضى وهي ترضى وكلما هو- الحديث هو- في هو راح البخاري يدعو إحنا- وهي راحت تدعي اللي احنا عاجبني عايزين الحديث نحكي في- القصه دي بالذات آه، أنا لسه يعني كنت أقول.
ال- القصه دي مطل... يعني لو نحكيها كما موجودة وقعت هنا في الكتاب اه بالضبط كما هي.
لانه القصه لا يعلم لانها بتقال احيانا زي روايه ابو زيد الهلالي والزناتي خليفه كده هي لها رواية الناس في مش البخاري.
عارفه الصحيح من ال... ال... ما اضيف اليه نعم فلو انها ذكرت ان سيدنا ابراهيم اتفضل آه.
هي موجودة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك يعني آه، معك مين دي اللي معك قال أختي ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي لا تكذبي حديثي هي قولي مين- زوجته.
هي زوجته يبقى السيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم وراحوا على ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة شافها ز- امرأة جميلة قالوا له مين دي قال لها قولي إنك أختي لا تكذبي حديثي لحظة واحدة انت حضرتك تناولت الاكاذيب دي كلها اللي آه، هي طبعاً.
ان هو تكلم في هذا ربي وانه كذب في قصة موجودة موجود هنا طب يبقى احنا بعد القصة بقى نسمع لان الموضوع ده مهم جدا الناس وقع فيه اتفضل تمام.
انا طبعا كده اغتصبت القيادة بس انا عايز افهم يعني.
اغتصب.
يعني يهمك يا فندم خذها ولا تخف سنعيدها كده مفيش فايدة يعني الله.
انت انت بتمهد للدكتاتوريه ماشي على الهوا. لا تكذبي حديثي فاني اخبرتهم انك اختي والله ما على الارض من مؤمن الا انا وانت خلاص مفيش حل اما تروحي عند الملك ده قولي ان انت اختي فارسل بها اليه وقف هنا دقيقه كده معلش ثانيه زوجتك واللي بتحبها وجميله وبيطلبها الملك او الجبار ده وبترسل بها اليه نرجع للربانيه الثقة التامة في أن الله سينجي هذه المرأة والثقة التامة من الزوجة أنها لن تمس وشوف بقى اللي جاي فقام إليه هذا الملك يريد أن ي- يجامعها أو يلمسها أو ي... أو يعتدي عليها لأنها مش من حقه طبعا فقامت كل ما يجي يقرب منها تقوم فتتوضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي اللي هو سيدنا إبراهيم فلا تسلط علي الكافر ابدا والله هذه ال- ال- الكلمة أنا أقول لكل أخت عفيفة أيا كانت المواقف التي يمكن أن توضع فيها لما تستحضر موقف السيدة سارة سيزلزل الله أي مغتصب أو أي واحد نعم.
نعم. يريد أن يقربها لما تقول كده ما بس هو ده اللي احنا عايزينه واحصنت فرجي الا على المجتمع زوجي شوف هي عندها إصرار مم.
وثقة في الجبار سبحانه وتعالى أن يقهر هذا لا ومش الكافر.
بس مش مره يا دكتور ده تلات المره مرات.
المره الاولى نعم.
الراجل يقف بسبب هذا الدعاء ثم تقول قال الاعرج قال فلان قال انا ابو هريره قال قالت اللهم ان يمت يقال لا ده هو هي قتلته شل و- آه.
و- ويقال رجله ش- يعني ي- حصل له يمط.
شلل آه. كل ما يجي واترمى يقرب.
في الارض و- وكاد انه يعني شكله هيموت اه فتقول فهي كان خايف.
جانب فطري قالت الراجل دلوقتي لو دخلوا عليا ولقوه ميت بهذا الشكل هيذبحوني فقالت يا رب ارسل ارسله يعني فلما ارسله هي تظن لما يرسله خلاص يعتبر هيفوق.
يا سلام يعاود مرة أخرى بعد أن يرسله فقالت ربي أرسله فأرسله ثم قام إليها مرة أخرى فقامت فتوضأت وصلت ودعت بنفس الدعاء اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر فغطى حتى ركض برجلي تاني نعم.
شلت كمان مرة غطى دي يعني اغمى عليه اه نعم.
أغمى اترمى اترمى في في الارض الأرض فقالت اللهم إن يمت تبقى برضه هيقولوا عليا قتلته اللهم إن يمت يقال هي قتلته فأرسله يعني شيء غريب جدا امرأة يعني ربانيه وحكمه يا شيخ تقسم سعيد على الله أن يرسله ربانيه فيرسله.
وحكمه
آه، فيرجى هذا الرجل في الثانية والثالثة فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا خذوها مشوها من هنا خالص دي الشيطان جاي عندي كل ما أجي أتحرك ولم يمسها وعادت إلى سيدنا مش إبراهيم كده وبس ده عادت بايه باجر وغنيمه أجر وغنيمة يعني ده وده أصاب رواه- عليها بالذهب والحقيقه ان ده رواه البخاري يا دكتور صلاح برضه عشان نعم.
الناس بس يعني تبقى عارفه يعني انا عندي هنا هذه موثق الروايه للبخاري، رواها نعم.
البخاري نعم رواه نعم.
ال- ال- البخاري كتاب البيوع باب شراء ال- ال- نعم.
المم- المملوك من الحربي يعني فالقضيه انه مش كده وبس شوف الله لما يجعل المحنه زي يعني لما رضيت السيده ام سيدنا موسى نعم انها انت خايفه على ابنك طب ارميه في الميه يعني خايفه على ابنك ضميه ليكي اهربي بيه روح اي حته سمعا وطاعه يوم هي كانت عايشه فقيره وهتاكله وتشربه ب ب يعني من تنحت من الصخر زي ما بيقولوا لا هتيجي ترضع ابنها في بيت ال- ال- الملك بيت- بيت الفرعون وتاخد اجر يبقى- هي حافظت على نفسها وخدت ذهب وخدت جاريه اسمها هاجر وودها معززه يبقى دي مكرمة.
بقى ده الدرس من القصه اللي الشيخ قال لنا قولوها او احكوها لكن وده ما جميل ما جدا هذه مجتمعات يعني مجتمع يتمالأ على اغتصاب النساء لدرجة انه ال- انه انه يعني ضيف تقدم المرأة كقربان للملك ت- ت- يؤتى بالنساء يعني قصة ألف ليلة وليلة وشهريار وشهرزاد دي مش القصة الخيالية ده في قصة واقعية انه أسوأ.
المخابرات المخابرات تنزل في دنيا الناس تأتي بالجميلات توردهم للملك مين يقول كده وأنا أتذكر الكتاب الشهير الذي أصدرته إحدى الممثلات في مصر اه وانا هقول اسمها مفيش ده كتاب معلن اصدرته واحده اسمها اعتماد خورشيد نعم.
ذكرت فيه كيف بلاوي ذكرت فيه كيف كانت اجهزه هي التي تعمل على الاصرار على مثل هذا على انه نساء يتحولن الى هذه الوظائف هدايا وتبقى الى أوكار.
هدايا وبعدين يشتغلوا لحساب الس- يعني يدخلوا الدعاره في السياسه ويوقعوا ناس يعني, ولذلك اذا اذا هذه يعني القصه فعلا خساسه ما بعدها من خساسه دي مش سياسه دي خساسه آه الله صحيح حلو
هي هي هي دي سياسه يا استاذ سعيد لا.
دي خساسه فعلا
قول انت بقى.
ولذلك هذه القصة يعني إذا كانت ذكرت بهذه البساطة في الحديث إنما هي تدل على وجود أجهزة عند هذا الملك للقيام بهذه المهمة نعم عرفوا منين و- ولذلك في نص الحديث إذا لم تخني الذاكرة أن الملك الملك لما بيقول لجنده في الآخر قال لهم إنكم ما بعثتم أو ما أرسلتم إلي مش الا كده أنا؟
شيطان صح.
الا ما شيطان ارسلتم الي لا ده يعني ايه ما ده هم أرسلتم بيجاملوه إلي؟
أصل- يعني هم اللي بقول يا- بيوردوا ده بقول اللي يا شيخ.
بيوردوا بضاعه اللي- يعني ده المعنى بتاع حضرتك ده بيقول ايه بالاول دخل ابراهيم بامراه ملك من الجبان فقيل فقيل له زي ما حضرتك بالظبط بتقول آه.
واحد راح جري قال له الحق في واحده حلوه دخل ابراهيم بامراه هي من احسن نساء بيصوروا الأرض.
نسوان وهي داخله البلد يعني النساء هم داخلين اي ومن السكك وال...
واللي حضرتك بتقول برضو والله ما ارسلتم الي الا يعني مساله مؤسسيه مؤسسيه مؤسسات تعمل لهتك الاعراض الكتاب اللي بحكي لحضرتك عنه لما الواحد يقراه الحقيقه وانا عندي تحقيق مثلا على سبيل- في قضيه المخابرات الكبرى ده تحقيق رسمي بقى قانون يعني تحقيق نيابات اما تقرا فيه انا لا استطيع ان اقول ماذا فيه وهو تحقيق رسمي مختوم باختام النسر فتشعر إذا أن هناك يعني الجانب الحديث يشير بالألفاظ دي إلى الجانب المؤسسي في هتك الأعراض ومع ذلك يشاء الله سبحانه وتعالى انا
بالدعاء.
حابب بل برضو الفت النظر الى ولنا جوانب القصه الثانيه تميز.
اللي قال لك عليها الشيخ هو النقطة دي مهمة لأنه النقطة اللي لازم بيطرحوها نسمع الناس اللي هي الأكاذيب يعني هو بيقول إيه سيدنا إبراهيم راح قال عن الشمس هذا ربي وقال عن القمر هذا ربي أنا وقال إجابتي عن النجم هذا- هذا ربي نعم.
وقال على ب... على الست دي انها اخته وهي زوجته وقال على الصنم بل فعله وقال كبير.
بل فعله كبير وإني الناس.
سقيم وقال اني سقيم الله طب ما ده كله قاعد يكذب يكذب يكذب نعم.
سيدنا ابراهيم كان يكذب
آه، في الحقيقه يعني آه، انا كنت حابب اقول حاجات الاول لكن طب هجاوب خلينا عليها.
في الحاجات الاول وبعدين لا نرجع لا لا لا للنقطة دي.
السؤال خلينا معلش بعد اذنك نجاوب عليها. لا، السؤال لا، الأفضل هناس نجاوبه، بعد- ما تخافش.
ناس زمان قاعده دلوقتي انت هنجاوبه انت هناخد مغرب.
برنامج يا شيخ لا لا محمود المصري والشيخ صفوت والشيخ كل الناس ونقعد نشتغل بدل لا الحته دي مهمه ازاي انت سالت سؤال الناس كلها دلوقتي قاعده مستنيه نعم.
سيدنا ابراهيم كان هيكذب سيدنا ابراهيم لما قالوا انه كان بيكذب في يعني ان قضيه عباده الاصنام ما بيقول هذا ربي بعض الناس قالت ان سيدنا ابراهيم كان لسه بيتعرف على ربه سبحانه وتعالى وده كلام غريب وغير مقبول دول بيقولوا الكلام ده ليه اسمح لي اكمل عشان السؤال ينفوا قضيه ان ال- ان التمثيل حلال ففي اطار قضيه فقهيه ان التمثيل يصح في كذب ولا ما فيهوش كذب فارادوا ان ينفوا الكذب عن سيدنا ابراهيم يقول لك ده كان لسه بيتعرف على ال- الالهه وبيعرف ربه لانه ما كانش لسه عارف انما ربنا بيقول ايه في القران ايوه
وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين وصل لدرجه اليقين الكامل طيب عايز يوصل الرساله دي فلما جن عليه الليل راى كوكبا اذا ه- هذا موقف تمثيلي موقف تمثيلي ليلفت انظار الناس ان انتوا بتقولوا ان ده ربنا طيب نشوف كده هيعيش معانا على طول ولا لا ما ينفعش ان هو يقفل ويغيب لا احب الافلين اذا كان هذا ابتكارا لموقف تمثيلي يجعلنا نفكر الف مره ومره في ابتكارات جديده في طريقه توصيل العقيده الاسلاميه بطرائق يمكن ان تلمس عقول وقلوب الناس لان هم قال لك اه صحيح وحاجه قومه واعلنها في الاخر قال اتحاجوني في الله وقد هدان يبقى قبل القصه وبعد القصه كان عنده اليقين وعنده الهدايه اذا ده موقف تمثيلي زي ما يجي شبابنا يطلعوا قدامنا في مناسبه يمثل واحد ان هو موقف الصهيوني اللي داخل على المسلمين في فلسطين او في القدس وموقف المسلم الم- القوي المدافع والناس تعرف ان ده يعني موقف تمثيلي الموقف الثاني هي في حقيقتها اخته هي اخته في الانسانيه الا اقول ان انا اختك البدايه في العلاقه بين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض الولاية بين المؤمنين في ولاية بين الناس يعني إذ قال لهم أخوهم هود أخوهم في الإنسانية إنما المؤمنون إخوة حتى في الإنسانية في إخاء في الإنسانية لما نقول إخواننا النصارى ما- ما ما نعنيش الإخاء الإيماني الإخاء درجات والصداقة في صديق عام وفي صديق حميم الصديق الحميم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي إذا سيدنا إبراهيم عليه السلام في هذه القضية لم يكن أبدا يكذب وإنما كان سيدنا إبراهيم يقول هذه أختي هي فعلا أخته قبل أن يتزوجها وأثناء زواجه منها تظل هي أخته في الإسلام وأشهدك حديث المسلم في الصحيح أن العباد كلهم إخوة ده حديث تيجي لمسألة ال- الأصنام وحط ال- ال- الفأس في رأس ال- ال- ال- في روايتين تنجو بقضية الكذب ويقولوا إن قال بل فعلهم كبيرهم هذا على أساس نقطة الارتكاز في قضية حمل الفأس أو الكتابة في القلم بتكون هذا الأصبع فاستعمل الكناية يشير إلى الصنم لكن أصبعه يشير بهذه الطريقة قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون المسألة دي ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون وهو موقف تمثيلي يشبه اللي عمله سيدنا معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن جموح مع عمرو بن جموح لما كان بيعبد صنم وحطه في رقبته يعني سيف وكلب وجه غاضب من اللي عمل ده قالوا يعني لو كان يستطيع يفعل شيء كان حمى نفسه طيب ايه حكاية الحديث وهو صحيح الناس تأتي يوم القيامة الخلائق تفزع إلى الأنبياء من هول المطلع وتروح لسيدنا ادم لا ما اقدرش سيدنا نوح ما اقدرش سيدنا ابراهيم يقول كذبت ثلاث كذبات دي في شفافيه العلاقات بين العبد وربه ان حسنات الابرار سيئات المقربين في مستوى العلاقه مع الله لما سيدنا محمد يعبس في وجه عبد الله بن ام مكتوم ولم يرى عبد الله شيئا من يعني هذا العبوس ربنا يقول له لا كلا انها تذكره عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى ده تزكيه في مقام في وفيع.
العلاقه الانسان مع مع الله لما يبقى من اهل الفضل مش من اهل الفرض ال- مستوى العتاب النفسي ربنا ما قالوش انت كذبت ما جاش في اي كتاب ابدا لا في القران ولا في السنه ده هو سيدنا ابراهيم بيقول يا رب انا اضطريت استعمل الكنايه بس سماها بهذا الشكل انما لم يكذب نبي على الله ابدا ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين شوف لما تشد واحد كده بال- ب- باليمين بدون ت- تجسيد ولا تشبيه ثم لقطعنا منه الوتين تخيل بتشد وبتضرب بالسيف تقطع اذا دي لا يمكن ان تكون صحيحه ولا منسوبه الى إذن- سيدنا ابراهيم عليه السلام أبداً.
إذا نحن عندنا زي ما يقولوا آه، شهادات ضمان وأختام قوية وعندنا آه، شهادات براءات زي ما يقولوا نعم.
ورد بها القرآن والسنة في هذه القضية عشان تبقى المسألة منتهية لأن الموضوع ده خطير لدرجة أن الناس أحيانا يقولون لن نتكلم فيه إجلالا لسيدنا إبراهيم لا إحنا نتكلم فيه نعم.
نمرة واحد أن سيدنا إبراهيم إذا قال هذا ربي فعندي أنا آية أخرى تقول إن إبراهيم كان أمة ثم يقول الله تعالى ولم يك من المشركين لا ده منصوص عليها بشكل فريد نص وكثير نص قرآني واضح لم يكن ال ال الفعل المضارع لما تسبقه كلمة لم هذه الأداة يتحول الفعل المضارع إلى شاهد على الماضي فكلمة لم يكن من المشركين يعني ولا يوم ولا قبل دقيقة كده واحدة.
من ساعة ما اتولد نعم ما كانش فيه ولا لحظة واحدة ما مشرك كانش مشرك فعندما قال هذا ربي لم يكن من المشركين هذا ربي هذا أكبر لم يكن من المشركين يبقى دي خطه منه عشان يقنعهم بس وكلمة حتى دي خطة منه لها شهادة تانية هن- هناخد الش... ال- ال- الشهادة المختومة الأولانية دي اللي أنا لسه قايلها ونجنبها في جنب كده لأن في شهادة تانية طالعة بختم آخر يقول له الله عز وجل فيها إذا كنت كسرت الأصنام وعلقت الفاس في رقبة الصنم الأكبر وقلت بل فعله كبيرهم هذا وإذا كنت في مسألة كذا وإذا يقول تعالى اللي عمله إبراهيم ده وتلك حجتنا ايوه دي بتاعت ربنا ابراهيم على وتلك موقع حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم يعني هذا الذي فعله إبراهيم هو كيد أحله الله له وهي خطة أعطاها الله له ولم تكن افتئاتا من إبراهيم أو مخالفة كما فعل مع يوسف عليه السلام قال يوسف وكذلك كدنا ليوسف نعم يعني لما راح قال ايها الع- ايتها العير انكم لسارقون وعارف تعالوا يا- إنهم مش حرامية وهم ولا مش حراميه قال لهم تعالوا يا لصوص يا حراميه وقبض على اخيه مع ان هو اللي حاطط المكياج هو اللي دس آه، هو اللي هو عمل.
الذي فقال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف لا تحاسبوا يوسف هذا لا يدخل في حساب البشر تحاسب ابراهيم هو تحاسب ده يوسف ال- هذه خطه إبراهيم الباب اللي في اصول الفقه اجيزت من خلاله الحيل الشرعيه نعم مش الحيل للتوصل للحرم الحيل الشرعيه نعم ولذلك إذا الفكرة كلها أننا نتكلم عن أن ها بالعكس هذا دليل على أن هذا الذي فعله إبراهيم لم يك كذبا ولم يك من المشركين وكان إنفاذا لخطة لله عز وجل وإنفاذا لحجة لله إنما خوف إبراهيم كما تفضلت جزاك الله خيرا بهذه النورانية خوف إبراهيم يوم القيامة ليه من هذه الكذبات ليس لأنه كذب ولكن لأنه ال- المجال التصريح الذي صرح الله له به قال له اعمل فهو حين نفذ هل كان دقيقا في التنفيذ أم جاوز فهو دي قلق حساسيه وشفافيه الايمان بالضبط مثل موقف عيسى يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه.
فإذا بعيسى يخاف إذا به يفرق يقول سبحانك يا رب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب كنت قلته فقد علمت ان كنت قلت فقد علمت فخوف عيسى مع انه لم يقل عن نفسه انه اله هو خوف ابراهيم وهو يرى هل كان دقيقا هل تجاوز هل هل ليس ذنب الكذب فارجو ان يكون هذا واضحا حساسية تجاه- لانني الحقيقه اغار جدا عندما ارى الاخوه الكرام يخافون من الدخول في هذه الموضوعات غيرة على مقام خلة إبراهيم ونبوة إبراهيم أخاف عليهم أقول لهم لا ادخلوا القرآن وسير النبوات تعلمنا كيف نفحص أعمال الأنبياء لنفهم ولنفقه ول- ولنتعلم ولنتعظ وهذا هو على على الحقيقة حال في الشيخ درس حازم كده يتميز يعني- بحاجة يعني العرب تقول وفاز باللذة الجسور فالشيخ لما تثار الشبهة يقوم داخل فيها بعقله وقلبه فيبدد ايه يعني خيوط الشبهة بالكامل فنحن عايز- يعني نحمد يا حمدان والله السنة فيك يا است- مولانا.
استفزونا كتير ف- فاستفززنا انا يعني عايز استاذنك ادي جزئيه برضو من الواقع نعم ناخذ من سيدنا ابراهيم نحن الان في عصورنا الحاليه في عصرنا الان وفي الزمان ده للدعاه درس في منتهى الخطوره نعم.
اهميه الحجج والبراهين العقليه لاثبات ما تدعو اليه بالاضافه الى تبنيك للوحي والشرع والقران والدين يعني لازم يكون عندك حكمه في مناهضه ومناظره المشركين والك- والكافرين وكل من لا يؤمن بدعوتك ما تبقاش ما تجيش تقول لي واحد بيكلم واحد فرنسي كافر يا اخي ربنا يقول والرسول يقول ما هو لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسول الحديث فلا يمكن البخاري في ابدا الموقف ده يقول أتحبون أن يكذب الله ورسوله ما تقولهاش أصلا ايوه فلا يمكن يعني نعم.
زي في صلح الحديبيه لما النبي صلى الله عليه وسلم امر في البدايه قال باسم باسمك اللهم ومحمد عبد الله فقال لهم محمد لو انت محمد عبد الله ورسوله ما كناش هنيجي نكذبك فالصحابه مش عايزين يسمعوا الكلام و- سيدنا عمر زعلان انه ازاي فالرسول يمحوها بنفسه يعني لانه خلاص انت بتناقشني بالعقل والمنطق سيدنا ابراهيم عمل كده شوف قول الله عز وجل الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه مثلا دي أن حتة آتاه جميلة جدا الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت الراجل بالعقل كده رد عليه قال أنا أحيي وأميت ده حي وده اقتلوه أنا كده أحيي وأميت مع انه هو ده مش ما ده صحيح.
غلط بس سيدنا إبراهيم وأنا- عدى لمرحلة أخرى أشد هو تعقيدا حجاج مع تلبيس ما هم دول يجيدوا يقول لك ادخل معاك في حوار بس بتلبيس من النوع ال- الممتاز كويس فهو سيدنا إبراهيم عمل إيه؟ عاجبني قوي قوي قوي إنه ما مش- ما مسكش إحنا- دي بقى لو إحنا- يعني لو إحنا بنفكر الإيمان دي نقول إيه؟ نمسك دي ونقعد نأكد إنه ده مش إحياء وما- وإماتة ده هما ده هما الاثنين احياء وانت ما عملتش حاجه ده انت ده انت بت... انما سيدنا ابراهيم عدى دي خلاص بتفتري وطلع على مرحله أع... اعم و... و... واخطر واصعب وضاحضه محقه خلصت بقى ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب ما خلاص هو ده بقى الحجج او الحجج ال... ال... والبراهين العقليه اللي فيها ذكاء الداعيه خلي بالك وانت داخل على عزيز او او كبير في قوم تدعوه بطريقه تختلف تماما عن انك بتدعو صديقك اللي معاك في الجامعه وحضرتك لما قلت انا معيد بكلم مش عارف مين فعلا هو كده لما تيجي تكلم حد بتضطر تكلمه بلغه مخت... دعوه بطريقه مختلفه نعم.
الرؤساء والامراء والوزراء والجماعه دول الدعوه تصل اليهم حق واضحه صريحه بينه جليه ولكن بطريقه قد تختلف عن دعوه الكافر اعرف واحد عادي والله له داعيه ولا يحفظ القران ولا بتاع من فرنسا كان في تعامل تجاري بينه وبينه قاعد بيكلمني وراجل عادي جدا بيصلي يا دوب فمن خلال كلامه بيقول لي اسلم على ايدي 28 لانه يجيد الفرنسيه وطليق بشكل غير عادي وبيقول حقائق ولما لقيته بيكلمني ب- آ- آ- كلام آ، ما ما عندوش اي ثقافه اسلاميه ومرشد سياحي اصلا في البدايه بس حجج عقليه لا بص هتدخلوني في ان الجوامع بتطلع ارهابيين خلاص تعالوا بقى الكنائس عندكم عملت وعملت وعملت وطلعت فلان اللي عمل حريق فلان والقتل الفلاني والاغت... حاجات انا ما كنتش عارفها تاريخ قال لهم ما هو انتوا هتقولوا بقى ان الجامع هو السبب تبقى الكنيسه هي السبب فهم يقولوا لا اذا لا هي دي اللي ناخده من قصه سيدنا ابراهيم بالنسبه للدعوه في بلاد وبعدين فات بالشمس من الم... فبهت الذي كفر بهت والله لا يهدي القوم الظالمين اذا اسقاط ده على الواقع الجزئيه الهامه في يعني طريقه مناهضه ومجادلة النمروذ قبل أن يحكم على سيدنا إبراهيم بالنار هي فيها نوع من أنواع المنطق ونفس المنطق حضرتك لما تفضلت بيه إنه طب ده إيه ربكم طب ده بيمشي طب الشمس طب ده راحت لا أحب الآفلين الطريقة دي مش كذب ده طريقة منطقية تسلسلية عقلية حيلة حيلة زي ما حضرتك حجة زي ما حضرتك قلت آتاها الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم
أنا الحتة ديت الحقيقة أنا قلتها مرتين في كتاب آه، يعني سورة الكهف منهجيات في الإصلاح والتغيير وفي كتاب اللي هو المرأة والرجل بين المقام والمهام قلت الداعية لازم يفرق قبل ما يشتغل في الدعوة يسمع شوية الشخص اللي قدامه أو يقرأ له أو يعرفه يقوم يحدد لغتين لغة التأسيس أو لغة الترسيخ لغة التأسيس أبدأ بالدليل العقلي البحت مع من لا يؤمن بالنص بالوحي لكي أقوده إلى اليقين بالوحي بالنص
يبقى تستعمل دليل عقلي محض لأن هو لا يؤمن بالنص بس نهاية المطاف عايز أوصله مش أنا فلان عندي حجة أنا متغط أنا عايز أوصل براء إن يؤمن بالرسالة طب لو بخاطب ناس مؤمنين أخد منهجية سيدنا إبراهيم أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أنا مؤمن بالنص بس عايز أشوف حاجة عايز أشوف دليل عقلي قدام عينيا يقوم الدليل العقل لا ينشئ الإيمان واليقين بالدليل النقلي وإنما يرسخ اليقين بالدليل النقلي سميته منهجية التأسيس ومنهجية الترسيخ في هل الح- تعتقد حضرتك انه مسألة سيدنا ابراهيم وارني كيف تحيي الموتى آه، ده لها كان علاقة بهذا؟
ترسيخ.
آه.
إن هو بيقول أولم تؤمن قال بلى أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي عايز أزود جرعة الإيمان عندي فأنا اعتبرت ديت منهجية وليست نقطة تفصيلية والحقيقة إن ال- ال- تاريخ علم الكلام والعلم العظيم ده اللي واجه ناس لا تؤمن بالنص أدى دورا رائعا جدا إلى أن عاد هذا العلم ليخاطب المؤمنين بأدلة عقلية تاركة للدل- الأدلة النقلية هنا ظهرت الفرق وظهر الفساد بهذا العلم نفسه ونريد أن نستعيد الحقيقة الجملة الأخيرة دي مهمة جدا منهجيات يعني- هذا العلم نعم يعني الآن- لازم الناس يعرفوا ان المسألة ح- فيها حذر يعني مسألة العقل والنقل طبعا.
اه يعني خلي بالنا نحن لا نريد ان نغرق في العقليات بما يصرفنا عن نقاء الهداية بالضبط وفي ذات الوقت لا نريد أن نطمس العقول فلا تقبل هدايتنا نعم.
وأن علماء العقائد تكلموا في هذا ولولا أن الوقت ضيق لن يتسع صحيح.
نفتح القضية لكن مهم يعرفوا أن احنا يعني هذا الكلام ليس دعوة لأحد الجانبين وترك الجانب الآخر وإنما له فقه يحتاج وقت إن شاء الله يا ريت حضرتك تبقى تخصص له يعني وقت آه، آه، يعني ده موضوع شغلني وتعبني وكتبت فيه الحقيقة ونفسي يعني لكن خلينا عشان الحلقة سيدنا إبراهيم له نقاط تميز عجيبة لا توجد لنبي آخر أول حاجة وخليل الله واتخذ الله إبراهيم خليلا كما قال الأخ الشيخ حازم والأستاذ سعيد أبو الأنبياء لأن من نسله تفرع الأنبياء.
كل الأنبياء بعد ذلك رقم ثلاثة كل الرسل أو كل ال- ال- ال- الملل بعده تنازعته عايز تقول ده بتاعنا آه دي مهمة.
يعني وقالت اليهود يا- ال- اليهود بيقولوا ان احنا ما اولى كان بابراهيم إبراهيم مم.
احنا اولى بابراهيم منكم النصارى نفس الحكايه وربنا بيقول وما- ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانية ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما مم.
وما كان من المشركين وبيقول ان اولى الناس ربنا بيحدد اتتنازعوا براحتكم انما انا حاطط ربنا اللي بيقول ابراهيم ده راس لاهل الاسلام فقط ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين دي خصوصيه ايضا لسيدنا ابراهيم يعني لا يوجد نبي تنازعته الملل الاخرى قالوا ده بتاعنا غير سيدنا ابراهيم رقم أربعة إن سيدنا إبراهيم كما جاء في حديث الإمام مسلم عن أنس بن مالك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يا خير البرية بيقول سيدنا الرسول قال ذاك إبراهيم عليه السلام يا سلام آه والله جميل ذاك إبراهيم عليه السلام دي مش ليا ذاك إبراهيم عليه السلام وفي حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا فأول الناس يكسى من الخلائق يوم القيامة إبراهيم ابراهيم عليه السلام سلام يا سلام دي حاجة ودي عجيبة نعمه كبيره وم- جدا أول واحد يكسى بين الخلائق كلهم سيدنا إبراهيم عليه السلام وفي حديث البخاري نقطة سادسة في خصات سيدنا إبراهيم عن سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر حديث الإسراء والمعراج لما شاف الأنبياء في السماوات السبع الوحيد اللي حوله ولدان هو سيدنا إبراهيم لأنه حرم من الولدان زمنا طويلا ولما رزق الولد أمر بذبحه فامتثل إذا هو النبي الوحيد اللي في السماء قبل الآخرة حواليه ولدان ينعم بأن يكون بينهم وأن يكونوا أمامه لأن ما حرم أحد لله من شيء في الدنيا إلا عوضه الله في الآخرة شوفوا حنظلة غسيل الملائكة حرم نفسه من زوجته ليلة العرس فورا سبعون من الحور العين يبتدرنه كل واحدة بتقول أنا جاهزة لك أنا أنا مستنياك فمش حد يحرم لله من شيء في الدنيا إلا عوضه الله في الآخرة في البخاري أيضا أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت بتقتل الوزغ فالرسول صلى الله عليه وسلم أكد لها قال لها أيوة اقتلي الوزغ ليه؟ قالت لما وضع إبراهيم في النار كل الحشرات والطيور كانت بتطفي عن سيدنا إبراهيم إلا الوزغ فقد كان ينفخ على سيدنا إبراهيم عليه السلام
اللي هو شيء البورصة عجيب جدا ال- اللي هو البرص نعم سيدنا إبراهيم كما جاء في حديث الإمام مالك هو أول من ضيف الضيفان سبحان الله داخلين عليه بيقولوا سلاما قال سلام كان كريم لا ياكل الا ينظر يعني إلى الضيف.
المقابلة سلاما أي أسلم أي نسلم سلاما الآن محدود بالزمان والمكان قال سلام بالجملة الإسمية التي لا تحدها أزمنة ولا أمكنة سلام في كل وقت وحين في كل مكان تنزلون إليه يا سلام.
وبعدين كانوا ثلاثة أربعة راح لمراته عندنا إيه عندنا جدي قال لا لا دول ضيوف ضيوف لا جايين معاهم يعني رحل ولا معاهم ده شكلهم جايين من مكان بعيد فقام إلى عجل, عجل حنيذ.
حنيذ سمين عجل هذا بحاول تمام.
لهؤلاء الضيفان أول اول كم من واحد ضيف ياكلوا الضيفان.
عجل حنين يعني عشان كام واحد ما تلاتة كان أربعة.
يروح يشتري 2 كيلو لحمه وخلاص ولا إنما مرة.
يدل على إنما الكرم انظر- آه، الشديد نعم يعني انظر هو هو يضيف الحقيقه يا دكتور في ضيفانا ومن سؤال بس يحيط اكيد الناس بهم تساله وربما يكون في الحلقه القادمه عن سيدنا ابراهيم بس عايز اقول نكملوا بس ال- طب ال- اتفضل.
المزايا بتاعته اتفضل.
والخلط يعني هو أول من اختتم بالقدوم سيدنا إبراهيم عليه ما انا السلام عايز اخليك شويه الحلقه الجايه وأول من قص الشارب وأول من رأى الشيب
سبحان سيدنا إبراهيم عليه السلام الحقيقة يعني اول من راى الشيب نسمع إضافة من أخونا الأستاذ سعيد ونختم إن شاء الله أول من رأى الشيب فيعني فانا مبسوط قال إيه لا هي مش إضافة.
قال زدني منه يا رب لما قيل له هذا نور الله في أكبر.
الدنيا والآخرة الله قال أكبر.
زدني منه يا الله رب أكبر.
أستاذ سعيد ما عايز شاء الله يا حاجة.
شيخ حازم ايه الشيب ده كله الله إن شاء الله.
اكبر احنا نور عايزين نحسدك على نقول كده بقى مش الشيب نقول النور ده كله إن شاء الله.
اتفضل يا أخي آه، انا عايز اقول انه قول الله عز وجل في سوره التوبه وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده انا هسال سؤال بس عن موعده وعدها اياه في وعد بين سيدنا ابراهيم وابيه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لاواه الحليم حليم دي بقى حضرتك الحلقه الجايه تبدا بيها ان شاء الله ترد ايه الموعده زي ما انت عمال تسالنا يعني هذه طيب حتة- احنا لا، عشان الوقت استغفرن خلص لك. خلاص.
حضرات ال- الافاضل الكرام الوقت خلص ف يعني واخواننا المستمعين والمستمعات ارجو ان تتابعوا معنا في مشاهدينا.
حلقه قادمه آه، باذن الله تبارك وتعالى ال- المشاهدين الكرام آه، يعني هذه الشخصيه الفذه الفريده بحيث اسالكم بالله تبارك وتعالى بعد الحلقه دي ما ت- تقراش كده في التشهد قصه سيدنا ابراهيم او اسم سيدنا ابراهيم وتبقى زي قبل الحلقه احنا عايزين الانفعال القلبي والأشواق الإيمانية والرغبة الشديدة في التأسي لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا زي ما سمعنا من أخونا الكريم الأستاذ سعيد الآيات ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإحنا في كل صلاة بنقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين نيجي عند لم يكن من المشركين ونفتكر سيدنا إبراهيم وما أنا من المشركين اقتداء بإبراهيم عليه السلام تابع ملة إبراهيم حنيفا زي ما ذكرنا أخونا الشيخ حازم ونيجي عند كلمة وأنا أول المسلمين أفتكر هو سماكم المسلمين من قبل يبقى الاثنين دول تزيد العلائق وأمنيات من القلب أن يحشرنا الله مع خليل الله مع سيدنا إبراهيم حبيب الله عز وجل إلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وأشكر لأخوي الحبيبين الكريمين شكر الله فضيلة الشيخ لك، حازم شكر أستاذ الله سعيد لك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشاهدون في الحلقة القادمة تروح تصلح القلب عشان يكبر وتيجي بالفكر والقراءة والتدبر عقلك يكبر يبقى ماشية بالتوازن هو ده سيدنا إبراهيم أول من وضع خطة وصار عليها سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم لا يجعل ابنه مجرد مفعول به فقط وإنما يش- يجعله شريكا في الفعل سيدنا إبراهيم ما كانش عنده النص ده في الوقت ده ولما دخل الأصنام كسر الأصنام كلها طب ليه ساب واحد لذلك إبراهيم فعلا محضه الله عز وجل لخلاص العقيدة تماما لله رب العالمين
هم قصة نبوية قدسية للخلق جاءت والورى هم للحياة شعاعها نبراسها بالذكر والترتيب